وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله إخوتي ما زلنا في منزلة الفكرة وتكلمنا عن عبادة التفكر أن نتفكر في مخلوقات الله في آلاء الله يعني نعم الله قال سبحانه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون التفكر في الآلاء والنعم نعمة من نعم ربنا جل جلاله علينا والتفكر في الآلاء والنعم أيضا من الأسباب التي تفتح عين القلب والتفكر في الآلاء والنعم من الأسباب التي تفتح عين القلب تتفتح بها البصيرة التفكر في الآلاء والنعم فلذلك أيها الإخوة آه نحتاج إلى التفكر وما زلت أقول أن الأمة تحتاج إلى الكلام عن الله فإن زيادة المعاصي وكثرة الفجور والجرأة على حدود الله لا شك أن أكبر أسبابها وأخطر أسبابها عدم توقير الله في القلب عدم تعظيم الله بالقدر الكافي في القلب فلو أن العاصي استحضر عظمة الله أنه معه يسمعه ويراه وهو عليه قادر وفوقه قاهر ويستطيع جل جلاله أن يخسف به الأرض لتردد ألف مرة قبل أن يعصي الله ولكن لما خف تعظيم الله في قلوب العصاه اقترفوا الدنايا والخطايا لذلك قلت اتساءل في هذه الحلقه ما فائده هذه العقيده وهذا التفكر وهذا الاعتقاد وهذا التوحيد عمليا اخرويا اخرويا القضيه في النجاه كما ذكرنا ان ثمره التوحيد الامان في الدنيا والنجاه في الاخره لكن ثمرتها واقعيا في قلبي وفي عقلي وفي فهمي وفي حالي هو ده السؤال لان كثيرا من الناس يظن ان هذا الكلام علمي نظري وانا اقول لا لا لا لا, لا. دعوتنا واقعيه جدا وانا احب ان يكون الكلام عن الطريق الى الله باعتقاد بمعرفه بعلم لكي تستطيع ان تعتقد اعتقادا صحيحا ينفعك حال السير الى الله ينفعك في الطريق الى الله لذلك لما بقول ان الامه محتاجه ان احنا نكلمهم عن ربنا كتير وبقول ان انا لسه ما اتكلمتش عن ربنا بالقدر الكافي وبقول ان انا لسه ما شبعتش كلام عن ربنا لا ده انا بقول ان انا لسه لحد دلوقتي مش عارف اتكلم عن ربنا كما ينبغي انا اريد ان تحبوا الله تحبه انا اريد منك يعني اريد ان اوصل اليك من الكلام عن الله ما يجعلك تحبه تحبه فتعبده بحب لذلك ابن القيم في المدارج ساق كلاما عجيبا خطيرا في الكلام عن المقربين اللهم اجعلنا منهم يا رب والسابقون السابقون أولئك المقربون السابقون المقربون كيف يعيشون بالعقيدة عايز أقرأ لكم دلوقتي بس كلام ابن القيم في قضية إن هؤلاء السابقون المقربون مش بي مش بي بيصلوا ازاي ولا بيصوموا ازاي لا لا ده انا بس عايز اقول لك بيناموا ازاي تصور بقى يا عم سامح ربنا يهديك وتسوم عليك امين انت ومصطفى وحماده وطارق وخالد والشله كلها ربنا يعفو عنكم ويجعل هذا العمل بركة علينا وعليكم وعلى المسلمين وأن ينفعنا به أجمعين وأن يرزقنا العمل بهذا الكلام عايزك تعرف بس الناس دي بتنام ازاي النوم يقول ابن القيم عليه رحمة الله يقول فنبأ القوم عجيب خلي بالك بقى من الكلام في ان العقيدة اللي احنا بنقول عليها ان تعرف الله باسمائه وصفاته ازاي تنفعك في العبادة ازاي تنفعك لما تيجي تنام يقول ايه وجملة امرهم انهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله هي دي قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته يبقى قضية الناس دي ايه انهم لما عرفوا ربنا حبوه هو ده الموضوع والله اقسم بالله صادقا غير حانث ان الانسان اذا احب الله بصدق وامتلأ قلبه بمحبة الله بالكامل لا يستطيع ما يعرفش يحب غيره ما يعرفش ما يعرفش يحب تاني ما يعرفش صدقوني يبقى معلش ركز معايا وهات الموضوع من الاول كده تاني وجملة امر القوم وجملة امر القوم وجملة امرهم انهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله هي دي الاولانية نمرة واحد اول حاجة اهم حاجة اخطر حاجة اعظم حاجة ان قلبك يمتلي بمعرفة الله الاول فلما يمتلئ القلب بمعرفة الله وهو ده الكلام اللي بنتكلم فيه بقى في التفكر في منزلة الفكرة الفكرة الأولى في التوحيد الفكرة الأولى في التوحيد فكرة في العلم والمعرفة وبعدين في الطلب والإرادة الكلام ده كلام للعمل لتعيش الدين لتفهم الدين إذا امتلأ القلب بمعرفة الله اللي هي الأولانية الفكرة فكرة في التوحيد اللي هي فكرة العلم والمعرفة يحصل إيه أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته يبقى لما امتلأت القلوب بمعرفة الله الكل لما امتلأت معرفة الله غمرت المعرفة دي لما ملأت القلب القلب فاض غمرت غمرت ايه غمرت الجسم كله العينين غرقت في مراقبة الله غمرت المعرفة آذانهم فلما يجي يسمع يبقى حاسس يوم يشهد ان في يوم هتشهد عليهم يشهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون قد غمرت بمحبته غمرت القلوب بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته فسارت المحبة في أجزائهم فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب لما القلوب امتلأت بالمعرفة حبت ربنا ولما القلوب فاض منها الحب وغمر الأجزاء بقى القلب مش بيضخ دم بس بيضخ حب مع الدم فبقت نبضات النبض ده اللي موجود في الشعيرات الدموية حب حب ربنا فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب كل العروق والمفاصل بقت مليانة حب زمان قلت اهو واحد زي ده لما يجي يعملوا له تحليل دم يطلع لا اله الا الله يقيسوا من نبض يلاقوا الجهاز بيقول لا اله الا الله يعملوا رسم قلب يطلع فيه لا اله الا الله تبقى من كل نواحيه ومن كل اجزائه بتحيط به محبه الله فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب قد أنساهم حبه ذكر غيره وأوحشهم أنسهم به ممن سواه آه قد أنساهم حبه ذكر غيره من كتر حبهم لربنا نسيوا الناس نسيوا الدنيا نسيوا كل شيء إلا ذكر الله قد أنساهم حبه ذكر غيره وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يذكر أن أحد السلف دخل على حاكم ظالم فأمره ونهاه فأمر الحاكم الظالم أن تقطع يدي الرجل ورجليه فقطع يديه ورجليه وألقاه في الشارع فظل يضحك ويقول يا رب هذا حلمك على من آذى أولياءك فكيف حلمك على من أوذي فيك قال له يا رب هذا حلمك على اللي بيأذي المسلمين صبر عليه سبحانك وتعالى وتعاليت يا رب سبحانك وتعاليت يا رب امال بقى يبقى حلمك عليا انا ايه فاثناء تقطيع ايديه ورجليه مشغول بربنا شايف حلم ربنا سبحان الله العظيم هو كده لما يمتلئ قلبه بمحبة ربنا سعيد بن جبير لما الحجاج أمر بقتله خرج يضحك فقال للحجاج إنه يضحك قال ردوه ثم قال له لما تضحك قال أتعجب من حلم الله عليك مع جرأتك على الله قال له أنا مش عارف ربنا صابر عليك ليه سبحان الملك القضية إذا إخوتي أن الإنسان إذا أحب الله وبقى مشغول بالله حبه لله ينسيه أن يرى غير الله ينسيه أن ينشغل بغير الله ينسيه أن يهتم بغير الله ينسيه أن يتألم بما يصيبه لما كانت امرأة تسير فعثرت فانقطع أصبعها فضحكت قيل تضحكين قال حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها مشغول بربنا صباعه اتقطع وهل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت مش واحد عنده شوية برد يروح لاتنين دكاترة في يومين هي ايه فاضي لو الإنسان مشغول بربنا بيحب ربنا متوجه لربنا كان نسي نسي الدنيا دي واللي فيها ما بقاش متألم بقى من اللي بيأذيه ما بقاش مشغول باللي بيخوض فيه ما بقاش آه، آه، آه، يتفكر في شهوات وهموم عايش مع ربنا حاجة تانية عشان كده قال التانية ايه وأوحشهم أنسهم به ممن سواه فيبقى انس بالله يخليه مستوحش من البشر عجيب جدا انك تجد انسان قاعد لوحده في مكان ومشغول بغير الله قدامه كمبيوتر مشغول بيه وعمال يفتح على نفسه الدنيا والعالم كأنه قاعد في وسط في وسط الكوكب الارضي يسمع ويكلم ويراسل ويستقبل ده دليل آه آه قال إيه دليل وحشتهم أنسهم بالمستوحشين لما تشوف نفسك بتأتنس بالمهرجين بتوع ال- المهرجين اللي بيضحكوا وبيتكلموا وبيهزروا وبيألفوا أنسك بالفجرة أنسك بيهم و- وإحساسك بالحياة معاهم وسعادتك بالاختلاط بيهم قال لك إيه إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله مش بتاعه اللي يصلح لله اللي بيأنس بالخلوة لما يبقى قاعد مع ربنا وبس يا إخوة يا أحبتي في الله يا مسلمين يا موحدين يا عباد الله أنصحكم لله جربوها اقعد لوحدك في مكان كده واستشعر معنى فاذكروني اذكركم اقعد كده واذكر ربنا واستشعر ان ربنا بيذكرك في الملأ الاعلى حسها عيشها وحس بالسكينة اللي بتنساب جواك والأنس ساعتها هيبقى نفسك إن مفيش تليفون يرن ولا في حد يكلمك ولا حد يفكر فيك ولا حد يفتكرك ولا حد يسأل عليك ولا حد يلمسك نفسك الناس يسيبوك كده في الحالة دي وقلت لكم أحيانا في اللحظات اللي زي دي الإنسان يقول إيه أنا حاسس بحاجة جميلة قوي بس كل خوفي تضيع مني وفي نفس اللحظة تضيع إخوتي تأمل قد أنساهم حبه قد أنساهم حبه ذكر غيره وأوحشهم أنسهم به ممن سواه قد فنى بحبه عن حب من سواه وبذكره عن ذكر من سواه وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منه بغيره شوية المعاني اللي أنا عددتهم دلوقتي لو إن الإنسان انشغل بيهم حب الله مم، اسمع اكتب كده معايا ركز احفظ قول حب الله اثنين ذكر الله ثلاثة الخوف من الله أربعة رجاء في وجه الله خمسة الرغبة فيما عند الله ستة الرهبة من عقوبة الله سبعة التوكل على الله ثمانية الإنابة إلى الله تسعة السكون إلى الله عشرة التذلل لله 11 الانكسار لل- بين يدي الله لو الإنسان انشغل بال11 معنى إنه يحققهم إنه يتوفق ليهم إنه يحسهم إنه يشعر بيهم إنه يعيشهم إنه يدوقهم يبقى فاضل إيه ينشغل بيه مفيش مجال بقى انه ينشغل بحاجه تانية بعد المعاني الكبيره دي اسمع بقى السابقون المقربون يناموا ازاي زي ما قلت لك كده، انا مش هوصف لك صلاتهم ولا صيامهم ولا ذكرهم ولا تلاوتهم القران انا هوصف لك بيناموا ازاي نوم بيقول ايه فاذا وضع احدهم جنبه على مضجعه حط جنبه على السرير فاذا وضع احدهم جنبه على مضجعه صعدت انفاسه الى الهه ومولاه التنهيده الاخيره لله صعدت انفاسه الى الهه ومولاه واجتمع همه عليه فاخر أ- شيء انت في كل هجعه واول شيء انت عند هبوبي ابن القيم لما اتكلم في طريق الهجرتين على منزلة المحبة قال والمحك في هذا الأمر في ثلاثة مواضع أن يكون الله آخر شيء قبل أن تذهب في النوم وأن يكون الله أول شيء يهجم على البال عندما تفتح عينيك وأن يكون الله أول من يهجم على بالك إن احتجت لشيء ده دليل إنك بتحبه ده المحك لو مش حاصل التلاتة دول يبقى لا بتحبه ولا تعرف شيء عن الحب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته